المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث تقدم لكم سيد المسيح قد جاء لكي يسدد ديوننا محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 12 أربعة 1995
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بمناسبه قرب اسبوع الالام اريد ان اقول ان السيد المسيح قد جاء لكي يسدد ديوننا كلنا مديونين كلنا مديونون علينا دين لا نستطيع ان نوفيه الكتاب بيقول في قصه المراه الخاطئه التي بللت قدمي الرب بدموعها ومسحتهما بشعر راسها ان السيد المسيح قال لسمعان الفريسي يا سمعان عندي كلمه اقولها لك قال له قل يا معلم قال له انسان كان له مديونان على الواحد خمسمائه دينار وعلى الاخر خمسون واذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا نحن الذين علينا ديون بالكثير او بالقليل ولا نستطيع ان نوفي ديوننا لكن كيف سامحهما جميعا سامحهما جميعا بان وضع هذه الديون على حساب المسيح لكي يوفيها كل خطيه عباره عن دين علينا وما هو الوفاء أجرة الخطية هي موت إذا السيد المسيح كان لابد أن يوفي حكم الموت عن الجميع ده أول دين وأكبر دين بأن يموت عنهم وكيف يموت عنهم جميع خطايا البشر توضع فوق رأسه جميع تعدياتهم جميع نجاستهم جميع اغلاطهم اللي في الخفاء والظاهره كلها توضع على راس المسيح هو ده الكاس اللي كان بيقول ان شئت ان تعبر عني هذه الكاس مش الام الصلب مش الام الجلد مش الشوك مش الطعنه في جنبه لا ابدا كل نجاسات العالم توضع فوق رأسه الرب قد وضع عليه إثم جميعنا تصوروا السيد المسيح لما يحمل كل زنا العالم كل نجاسات العالم كل شهوات العالم كل خطايا العالم توضع فوق رأسه اهو ده الكأس مش بيهرب من الكأس يعني خايف من الصلب من الموت دي حاجة بسيطة بالنسبة له هو قال لي نفس أنا أضعها من ذاتي لا يستطيع أحد أن يأخذها مني لي سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها ولا يستطيع أحد أن يأخذها مني لذلك هو قدم نفسه للموت مش هربان من الموت مش هربان من الكأس لا أبدا مش هربان من الآلام لا أبدا لكن كل النجاسات توضع فوق رأسه هي دي المسألة المتعبة من جهة الحب يقبلها لكن من جهة قداسته المطلقة كيف تحمل كل هذه النجاسات تصوروا الكتاب بيقول في كورنثوس الثانية خمسة الذي بلا خطية حسب خطية من أجلنا حسب خطية من أجلنا أدي الكأس ولذلك لما اتكلم عنه يوحنا المعمدان قال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله والقديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى إصحاح 2 آية واحد بيقول يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع يسو... الإنسان يسوع المسيح هو كفارة ليس عن خطايانا نحن فقط إنما عن خطايا العالم كله جه يوفي الديون يحمل الخطية كلها لما تيجي انت تصلي في اسبوع الالام افتكر ان كل خطاياك حملها المسيح ده مش بس كل خطاياك حملها المسيح مش بس الخطايا اللي انت عملتها ده الخطايا اللي لسه هتعملها برضه تضاف الى حساب المسيح الخطايا اللي لسه هتعملها هتغفر ازاي انت بتتكلم النهارده لكن خطايا بكره وبعد بكره فهي برضه هتضاف الى حساب السيد المسيح كل كلمه شريره قلتها تضاف الى حسابه كل فكر رديء تضاف الى حسابه هو ده الكاس ان المسيح بيسدد ديونك ايضا مش بس الخطايا كل لعنات العالم كل لعنات العالم في سفر التثنية إصحاح 27 و28 يتكلم على لعنات معينة ملعون من يفعل كذا ملعون من يفعل كذا ملعون من يفعل كذا لعنات هذه اللعنات حملها السيد المسيح ضمن الكأس اللي هو بيشربه قال الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشربها شوف يقول إيه الكتاب كانوا بيقفوا على جبلين جبل عيبال للعنه يقولوا فيه الايه اللعنات وجبل جرزيم للبركه فبتوع جبل عبال بيقفوا بصوت عالي يقول ملعون الانسان الذي يصنع تمثالا منحوتا او مسبوكا الى اخره ويجاوب جميع الشعب امين ملعون من يستخف بابيه او امه تصوروا عباره عجيبه هنا اللي بيصنع وثن ملعون واللي بيستخف بأبيه أو أمه ملعون يعني حطت الاتنين جنب بعض ملعون من يضل الأعمى عن الطريق ملعون من يعوج حق القريب ويقول كل الشعب أمين ملعون من يضجع مع امرأة كذا أو كذا أو كذا أو كذا كاتب فيها شوية حاجات ويقول كل الشعب أمين ملعون من يقتل قريبه في الخفاء ويقول جميع الشعب امين ملعون من ياخذ رشوه لكي يقتل نفس دم بريء ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها يعني ملعون كل من يخطئ خطيه كل دي مقدمه في صفح في اصحاح 27 و28 لعنات اخرى كثيره إن ما كنتش تنفذ الوصايا ملعون تكن في دخولك وملعون تكن في خروجك إلى آخره كل هذه اللعنات حملها المسيح دي جزء من الكأس علشان كده علشان كده قيل ملعون كل من علق على خشبه لأن اللي بيعلق على الصليب ده يعني أبشع الخطايا هم اللي بيصلبوه فالملعون كل من علق على خشب إن إذا السيد المسيح كان هياخد هذه اللعنة ويحسب لعنة من أجلنا يبقى ده هو الكأس اللي بيشربه مش إنه خايف من آلام أو طعنة أو صليب أو مسمار أو لطمة أو جلدة دي بالنسبة له حاجة خفيفة بيقول من أجل هذا جئت ادي الكأس اللي بيسأل عليها صاحب السؤال السيد المسيح جاء يوفي ديوننا من جهة الخطايا وحملها من جهة الموت ويدفع ثمن الموت من جهة الآلام من جهة اللعنات كله جه يوفي الديون كلها البشرية أغضبت الله الآب شوفوا الخطية كان لها نتيجتان الخطية كانت لها نتيجتان نتيجة منها هلاك الإنسان ونتيجة تانية إغضاب الله بكسر وصاياه وبتفضيل الشر عليه وبالانضمام إلى مملكة الشيطان والبعد عن مملكة الله وجه السيد المسيح يوفي هذه الديون يعني ايه يوفي هذه الديون يعني كما ينقذ الانسان الخاطئ يصالح الاب الغاضب المساء اليه ما تفتكرش خطيتك بس تسبب في هلاكك لا خطيتك ايضا انت بتحزن بها قلب الله بتحزن بها قلب الله بتطرد بيها الروح القدس من قلبك بتكسر وصايا ربنا فجاء المسيح يوفي هذا الدين اللي علينا انه يصلح الاب ولذلك كانت هناك ذبيحتان تختصان بهذا الامر ذبيحه الخطيه وذبيحه الاسم من جانب واحد لحمل خطايا الانسان وانقاذه وذبيحه المحرقه لارضاء قلب الله الغاضب لذلك ذبيحه الخطيه كان ممكن ال... الكاهن ياكل منها يعني ممكن البشر ياكلوا منها لكن ذبيحة المحرقة كانش حد يأكل منها أبدا لأنها خاصة بإرضاء قلب الله الغاضب توضع على مذبح المحرقة توقد عليها النار تظل النار تشتعل فيها من الليل إلى الصباح ومن الصباح إلى الليل ويوقد الكاهن عليها ودا وتضاف إليها المحرقات الأخرى ويضاف إليها كل شحم الذبائح الأخرى نار دائمة لا تطفأ نار دائمة لا تطفأ لغاية ما المحرقة تتحول إلى تراب يأخذ الكاهن هذا التراب ويلقيه في مكان مقدس السيد المسيح كما كان ذبيحة خطية لإنقاذ الإنسان كان أيضا ذبيحة محرقة لإرضاء قلب الله الغاضب كانت نار العدل الالهي تتقد فيه نارا دائمه لا تطفا حتى تحول الى رماد امام الاب لذلك قيل عنه ان هو مسحوق لاجل خطايانا وقيل عنه في سفر اشعياء ان الله سر أن يسحقه بالحزن سر أن يسحقه بالحزن الحزن دي حاجة روحية ونفسية ملهاش دعوة بآلام الجسد ملهاش دعوة بآلام الجسد ادي الكأس اللي السيد المسيح صار مسحوقا فيها وكل خطية احنا بنعملها بتوصل لنفس النتيجة هو انت فكرك المسيح صار محرقة واتقدت فيه نار العدل الالهي لا تطفأ بسبب خطايا العالم كله بس لا بسبب خطيتك انت كمان الخفية والظاهرة ده ايه الكلام ده مسحوق لاجل معاصينا وقبل ان يكون مسحوقا الكأس الذي اعطانيها الاب الا اشربها اشربها لكن يقف يقف في موقف انه بيغضب الاب يقف في موقف انه بيغضب الاب دي الكأس الصعبة موقف انه بيغضب الاب ما هو بيوفي الدين احنا اغضبنا الاب هو قال ما انا ه... هوفي هذا الدين عنكم انا اللي هقف بدالكم موقف من اغضب الاب لكي ترفع هذه الخطية عنكم كل دي ديون علينا عشان كده في ناس الصلاة الربية بتاع اغفر لنا خطايانا بياخدوها من ناحية الديون أيضا بيترجموها من ناحية الديون يعني بمعنى أوفي عنا ديوننا يعني ده كله من جهة الخطية بوجه عام لكن في حاجات في التفاصيل تخش يعني مثلا نحن مديونون لله من جهة عصياننا له من جهة مخالفتنا له الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد البشرية كلها مديونة لله بهذا العصيان فجاء السيد المسيح لكي يكون هذا الواحد الطائع يعني ما فيش حد الا وخلف ربنا الواحد الطائع كان هو المسيح اللي بيوفي دين البشرية في الطاعة عشان كده احد المفسرين لما جه يفسر الآية بتاعت إن يعني وسط أل وسط ألف رجل وجدت واحدا وسط النساء ما وجدتش يقصد الرجل الواحد هو السيد المسيح الذي كان طائعا أطاع حتى الموت موت الصليب أطاع حتى الموت موت الصليب كأنه يقول لله الآب أيها الآب السماوي كل البشر قد عصوك وخالفوك وكلهم مديونون لك من جهة الطاعة فأنا جئت أسدد هذا الدين وأقدم القلب الواحد الطائع والإرادة الواحدة الطائعة وافعل مشيئتك ده اللي بيوفي الدين ولذلك قيل عنه في افسس اصحاح اتنين اللي بيتكلم فيها على ان هو اخلى ذاته في فيليب اتنين اسف اللي بيقول اخلى ذاته واخذ شكل العبد بيقول واذ وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجسو باسم يسوع كل ركبه مما في السماء وما على الارض ومن تحت الارض أطاع حتى ال... حتى الموت موت الصليب اللي بيلعب في ال amplifier ما يعلهوش أطاع حتى الموت موت الصليب بيوفي دين البشرية من جهة الطاعة احنا نحن مديونون لك ايها الاب من جهة الطاعة فالمسيح يقول ما عليكم انا ساوفي دينكم ولهذا طاعه المسيح كانت لها اهميتها الكبيره لانه بعصيان واحد دخل الموت الى العالم وبطاعة واحد أنقذ الجميع من الموت زي ما موجود في رمية إصحاح خمسة من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك الذين لم يخطئوا إلى آخره لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثير كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح إلى آخره المسيح جاء يوفي دين البشرية من جهة الطاعة كذلك أيضا البشرية تكبرت على الله من أول آدم وحواء لما قال لهم الشيطان تصيران مثل الله إن كلتم الشجر عارفين الخير والشر البشرية التي تكبرت على الله في عصيانها له وتكبرت على الله في تألهها وتكبرت على الله في عبادة الأصنام جه السيد المسيح يقدم الاتضاع لكي باتضاعه يوفي دين البشرية هو مسك كل حاجة وبيوفي الدين بتاعها عشان كده أخلى ذاته وأخذ شكل العبد قال له أيها الآب إن كان الإنسان تكبر واراد ان يصير الها فانا الاله اتنازل واصير انسانا لكي اوفي دين هذا الانسان المتكبر باتضاعه وفى ديوننا في الكبرياء طب الانسان الخاطئ اخطا ولم يقدم توبه صادقه لم يقدم توبه صادقه واصبح مديونا لله بالتوبه فجه المسيح ودخل في معموديه التوبه لكي ينوب عن البشريه في هذه التوبه ويوفي ديونها فيها وهكذا ايضا وفى ديون البشريه في الكراهيه بالحب العظيم الذي قدمه وفى ديون البشريه التي لم تحتفظ بالصوره الالهيه التي اخذتها من الله منذ البدء فجاء المسيح يوفي الدين ويرجع الصوره الالهيه مره اخرى هو ده اللي وفى ديوننا كلها من غير ان نطلب من غير ان نطلب تصوروا زي واحد مثلا يلاقي ناس مديونين وهيترموا في السجن من اجل ديونهم فمن غير ان يطلبوا يروح ويدفع الديون بتاعتهم وينقذهم من السجن هكذا فعل السيد المسيح معنا عشان كده أشعية بيقول تأديب سلامنا عليه وبجرحه شفينا احنا اللي كل يوم بنزيد ديوننا اكثر واكثر والمسيح ياتي لكي يسدد هذه الديون كلها ياخدها ويضعها على راسه عشان كده زمان لما كان واحد بيقدم ذبيحه كان بيجيب الذبيحه ويحط ايده بين ايديه بين قرني الذبيحه ان كانت ذكرا ويعترف بخطاياه على راس الذبيحه لكي تحمل الذبيحه خطاياه عنه وكانت الذبيحه رمزا للسيد المسيح الذي يحمل خطايانا بدلا منا ويسدد ديوننا هذه يا ريت نفتكر الحاجات دي كلها في اسبوع الالام ونقول له يا رب اغفر لنا ولا تسمح ان نخطئ اليك مره اخرى تفضلوا نصلي تبارك الله علينا ويباركنا وليسر وقته علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاه معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والده الاله الطاهر والقديسه مريم وكل مصاف الملائكه والرسل والانبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والصديقين الذين اجروا الرب اعمالهم الصالح كل حين وبركه ملاك هذا اليوم الطاهر وبركه هذا الصوم المقدس وبركه القديس ماري مرقس والقديس الاندرويس وجميع قديسي هذه المنطقه وبركه الميرون المقدس وبركه السيده العذراء اولا واخرا بركات المقدسة راهبتكم ومعونتكم ورحمتكم وشفاعتكم فرقات النعمة كلنا أمين بالخصوص بالنور اغفروا من كثيرين منانا كثيرين سمنانا كثيرين شكنوكنا نقول جيش افتتبوه من انتقون انتسمونا في أماه شيني أمين اللهم اجعلنا مستحقين شكرا يا يتقدس اسمك ويأتي مجهوله بذكر مشيئتك كما محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام عليكم.